أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في غرفة البالطوق أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا اليوم جناب القمص زكريا بطرس أهلا بك وتسابونا يا اهلا وسهلا مرحبا
أه بتبدأ الحلقة اليوم كالمعتاد وهي حلقة حوار الحق حوار الدليل والبرهان بالصلاة ليتقدمنا جناب القمص بالصلاة ليأتي ويحل الله وسطنا تفضل جناب القمص بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا من دبرت لنا خطه الخلاص المجيد الشيء الذي يفوق ادراك العقول ولا تستطيع ان تقبله القلوب الغلفاء لكنك اشرقت بنورك في حياتنا لمعرفه هذا النور العجيب وهذا الحب المجيد على الصليب عندما اسلم المسيح حياته عوضا عنا ليكفر عن خطايانا ويفتدينا من خطايانا بالدم الغالي الكريم احفظنا في رضاك قدسنا في حقك اشرق بنور معرفتك امام الجميع ولا تحرم احد من نعمه خلاصك من اجل الحب الذي احببتنا به مع صلوات كافه قديسيك لك المجد والاكرام والعز والسجود الى الابد امين
آمين أه مكتوب وليس بأحد غيره خلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص أحد العابرين والمخلصين باسم يسوع المسيح Saved by Grace سيشاركنا اليوم باختبار رائع وعمل الرب في حياته أه، أدمن الرب يبارك حياتك من فضلك اعطاهم المايك
شكرا جزيلا يا احمد ومبسوطين نكون معاك في الحلقه دي اتفضل يا سيف آه، سعد ان احنا نسمع اختبارك معاك المايك
شكرا يا أخت TV آه، تسعة آه، أنا حقيقة آه، أشكر الرب لأنه هو الذي عبر بي من آه، ظلمة الإسلام إلى نور المسيح آه، أنا آه، ولدت وتربيت في أسرة مسلمة أبي كان شيخا للإسلام أرسلني إلى الخلوة لكي أحفظ القرآن وأنا في آه، منذ صغري وحفظت القرآن وأنا في عمر السابعة آه، الآن أنا أصف نفسي وأقول وأشهد بأني آه، أؤمن بأن الرب يسوع المسيح هو مخلصي وأنا آه، أتبع له آه، ولكن عندما أنظر إلى أسرتي والأماكن المكان الذي جئت منه آه، حقيقة لا آه، لا يتصور أحد أو لا أتصور بأني سوف أكون آه، مسيحيا أو تابعا للمسيح بأي شكل من الأشكال آه، ولكن هنالك أشياء آه، جعلتني أترك ال- الإسلام هنالك ثلاث أسئلة لم أجد إجابات لهذه الأسئلة السؤال الأول هو جاء عندما كنت في المدرسة الثانوية طرحت هذا السؤال وكان لماذا لا يقبل الله صلاتنا إذا لم تكن في اتجاه القبلة هل الله محدود أم نحن نعبد آه، صنما في اتجاه القبلة عندما طرحت هذا السؤال لمعلمي في آه، حصة التربية الإسلامية حقيقة عاقبني بأن أطرد من المدرسة لمدة سبعة أيام وفي فعلا آه، طردت من المدرسة لمدة سبعة أيام وكنت خلالها أسأل أسئلة نفس السؤال مرات ومرات لأني أنظر إلى ما حولي أرى الله الذي خلق كل شيء أؤمن تماما بأنه هو خلق كل شيء ولكن لماذا لا يقبل صلاتنا إذا لم تكن في اتجاه القبلة هل نحن حقيقة نعبد إله حقيقي آه لم أسأل هذا السؤال بصوت عالي مرة أخرى ومرت الأيام وذهبت إلى الجامعة وجاء السؤال الثاني آه، السؤال الثاني جاء عندما كان أحد أصدقائي كتب قصيدة وكان يصف فيها الأحداث التي آه، وقعت عندما طبقت الشريعة الإسلامية في بلدي كما تعلمون حسب الشريعة الإسلامية السارق تقطع يده والذي يسرق آه، أو آه، يسرق ب- بعنف تقطع يده ورجله من خلاف كان صديقي يصف هذه الأحداث كتب قصيدة وفي جزء منها يقول أتقطع يدي أتقطع رجلي أإله أنت أم جزار وبعد ذلك غضب كل المسلمون في الجامعة وكان هنالك اجتماع كبير جدا جدا وطلبوا من صديقي بأن استتاب ولكنه رفض وبعد ثلاثة أيام من اجتماعات قرروا بهدر دمه وفعلا قتل صديقي بثلاثة طعنات في قلبه وأنا ما زلت أتساءل لماذا استعملنا الله كأشياء يقتل هذا يقتل الآخر انتقاما لنفسه هل الله حقيقة هو عادل لماذا لا يقتل الله ذلك الشخص الذي يجدف ضده مرت الأيام ثم جاء سؤالي الثالث عندما خرجت من بلدي في الحقيقة أنا عندما كنت خارج بلدي كنت أعبد الله ولأني ليس لدي هنالك أي خيار كنت أعبد الله أصوم و- وأعمل كل شيء حسب آه، الطريقة الإسلامية أختم القرآن كل أسبوع وبعد ذلك ذهبت أدرس اللغة العربية في إحدى المدارس الإيرانية هنا جاء السؤال الثالث عندما وجدت نفسي ع- أمام معضلة كبرى آه، كانت آه، المدرسة تعلم الناس الذين يأتون لكي يتعلموا اللغة العربية حتى يستطيعون أن يقرأوا القرآن في صلاتهم وفي الحقيقة أنا آه، كان هنالك أشياء كثيرة جدا في قلبي لا أستطيع أن أصفها عندما هنالك مرارة عندما أرى هؤلاء الناس لا يستطيعون نطق بعض الأحرف والله يجبرهم في القرآن أو في الإسلام بأن يرتل القرآن باللغة العربية عندها جاء هذا السؤال لماذا لا يفهم الله لغة أخرى غير اللغة العربية هل حقيقة الله عادل لماذا أنا ولدت في أسرة عربية أتحدث اللغة العربية وأفهمها ولكن ذلك الإنسان الذي لم يولد لا يستطيع أن ينطق بعض الحروف لماذا يجبر الله هؤلاء الناس لكي يعبدوه باللغة العربية هذه الثلاثة أسئلة حقيقة أنا وجدتها ولم يستطيع القرآن ولا أي من المسلمين وحتى بحثي لم يستطيع أحد أن يعطيني الحقيقة أو يعطيني الإجابة ومرت الأيام وقابلت بعض المسيحيين وفي يوم من الأيام بدأت أقرأ القرآن بطريقة أريد أن أفهم من هو المسيح في القرآن أنا في الحقيقة كنت أقرأ القرآن فقط لأني قالوا لي أن في كل حرف أقرأه لدي عشر درجات حسنات والحسنات تمحو السيئات ولكن عندما بدأت أقرأ وجدت شيء آه آه هذا الشيء هو عن المسيح فريد المسيح وصف في القرآن بأنه كلمة الله وصف في القرآن بأنه هو روح الله هذين الوصف الوصفتين لم يوصف بها أحد من الرسل أو الأنبياء حتى محمد نفسه لم يوصف بهذه وبدأت أقرأ وأحاول أن أفهم ماذا تعني كلمة الله ماذا تعني رو- روح الله ماذا يعني روحي في هذا الإطار وجدت أن ليس هنالك حل آخر غير أن المسيح هو الله نفسه إذا كانت روحي هو أنا هي شخصي ذاتي إذا المسيح هو الله نفسه ففي هذا هذا المكان حقيقة الآن أنا طبعا قرأت القرآن ووجدت أن هنالك أشياء الآن لا أؤمن بأن القرآن هو كلمة الله ولكن أؤمن بأن الله وضع بصماته في القرآن حتى أستطيع أن أكتشف حقيقة المسيح وأقبله ربا ومخلصا وبعد ذلك ذهبت إلى الكنيسة وفي يوم من الأيام كان الراعي يدرس في إنجيل متى آه، في الآية التي تقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم وفي هذا فهمت أن يسوع المسيح هو الوحيد الذي مات حتى تتحقق عدالة الله هو الوحيد الذي جاء حتى مات ع- على الصليب حتى أنا تغفر ذنوبي وعندها قدم الرأي دعوة لمن يريد أن يقبل يسوع المسيح أنا في الحقيقة قارنت المسيح بين القرآن والكتاب المقدس ولكن في تلك اللحظة وجدت نفسي أمام قرار وكان ذلك هو القرار الشجاع الذي لم أندم عليه قط هو أني وقفت وقبلت الرب يسوع المسيح مخلصا لي في حياتي هذا هو اختباري بصورة مبسطة هنالك سؤال يسأل ما هي الأشياء التي تجعلني حتى الآن أصر بأن أكون آه، تابعا للمسيح على الرغم من أني فقدت أهلي فقدت أصدقائي فقدت كل شيء هنالك شيئين الشيء الأول هي الحياة التي هي في الروح القدس التي آه، الذي يساعدني أن أعيش حياة مقدسة دائما يقودني في كل صغيرة وكبيرة هذا الشيء يجعلني أتمسك بالمسيح الشيء الثاني هو أبديتي الآن إذا أنا مت الآن سوف أفتح عيني وأجد نفسي أمام الله وأسبحه ويكون هذا التسبيح كامل ولكن الجنة التي هي وعدني بها الإسلام هي جنة هي مليئة بخمور ونساء وأشياء الله ليس حاضرا في تلك الجنة وهذا هو شيء ثاني يؤكد لي أني سوف أبقى تابعا للمسيح وهذا هو الشيء الذي هو أنا دائما أقول للمسيح أنا أقف برهة مرة أخرى عند بابك يا يسوع وقلبي يدق برهف مع روحي وكنت أتمنى يا حبيبي يسوع لو أستطيع أن أحبك أكثر من هذا أنت إلهي أنت ملكي هذا هو المسيح الذي قبلته ورسالتي لإخوتي المسلمون الذين هم يسمعونني الآن فقط قف فكر ابحث افتح الكتب وسوف تجد الحقيقة الحقيقة التي لا يستطيع أحد أن يداريها وشكرا ل- لكل الذين هم يتابعوننا وشكرا ل- لك يا أدمن آه، وشكرا لك يا أخت آه، Life آه، TV 9 والمايك معك وربنا يكون معك
امين الرب يبارك حياتك اخي العزيز والرب يديم خدمتك ويجعلك دايما مبشرا باسمه آه، جناب القمص يا ريت حضرتك تعلق لنا على الاختبار الرائع دوت آمين الحقيقة أخي السيد باي جريس آه، كلام مركز وأنا عارف إنك أنت كنت بتستعجل الوقت علشان خاطر آه، ضيق الفرصة المتاحة لكن الكلام اللي أنت قلته كلام فيه ضياء وأضواء ونقاط لامعة جدا تصلح لكل إنسان إن هو يفكر فيها أولا الفكر العقل الأسئلة انت بتحترم عقلك بتحترم فكرك بتسأل والثلاث أسئلة المحورية اللي انت سألت نفسك فيها كانت هي اللي حطتك على بداية المسار الله موجود بس في القبلة ولا هناك صنم في القبلة يعبد ولا بد أن يتجه الإنسان إليه وبالتأكيد أنت ما عرفتش أن هناك الحجر الأسود كانوا قالوا لك فهو ده الصنم المعبود اللي بيروحوا يقبلوه فمن هنا جاء التمسك بالقبلة يعني السؤال الثاني بتاع صديقك الله يرحمه لما بيقول أتقطع يدي أتقطع رجلي إله أنت أم جزار في منتهى القوة في منتهى القوة لأن هذا هو شعار الإسلام الجزارة على الطريقة الإسلامية حتى اللي بيذبحوه لازم يبقى على الطريقة, الطريقة الإسلامية ذبح الرقبة وقطع فوق الأعناق ولازم ياخد البصمة الإسلامية باستمرار فالواد خد البصمة الإسلامية ثلاث طعنات في رقبته وفي بطنه وفات والسؤال الثالث بتاعك ازاي لازم اللي يقرا القران واللي يصلي لربنا يكلمه بالعربي وربنا ما بيفهمش عربي اللي عربي يعني انا فاكر ان انا سمعت اختبارك مره قبل كده والحته دي انت ما قلتهاش في الاختبار قلت انك انت بتا... كنت بتعرف ثلاث لغات عربي وانجليزي وفرنساوي لكن ربنا بتاع الاسلام ما بيفهمش غير عربي فلقيت نفسك انك انت يعني بالطريقه بتاعت الاسلام تفهم اكتر من ربنا بتاع الاسلام ودي نقطه مهمه قوي بس انا براجعها في الاختبار بتاعك لان انا سبق ان سمعت اختبارك وانت قلته لي قبل كده وبعدين نق- نقطه التحول هي البحث عن المسيح في القران نقطه تحول وفعلا انت زي ما قلت ان اوصاف المسيح في القران لم تعطى لاخر حتى نبي الاسلام وبعد هذا البحث اتيت الى النقطه الجسوره والهامه جدا وهي القرار الشجاع اتحطيت قدام قرار هذا هو المسيح انا مسيح مسيح اللي بيدعو التعابه تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال وانا اريحكم منتهى الحب ومنتهى عطاء النعمه وكان قرارك الحاسم ونشكر الله من اجله ولا بد ان الروح القدس كان بيعمل في داخلك ولهذا كان قرارك الذي لم تندم عليه بل اختبرت فيما بعد وهذا ما ثبتك في الايمان عمل الروح القدس داخلك في الارشاد والتطهير والتقديس الى اخره وايضا المصير الابدي في مع الله لان تعبيرك جميل قوي ان جنه الاسلام ليس فيها الله لانها جنه الحور والاكل والشرب والخمر والعسل واللبن وحكاية هيصة وزيطة وكل واحد له 72 حرية وفي قول آخر 1200 حرية وفي قول ثالث 343 ألف حرية يعني بتاع تلت مليون وزيادة شوية وبعدين هيحصل ايه ربنا هيبقى فين مفيش الا اذا كان ربنا هيشتغل بقى هناك في الابدية حاجة تانية ان هو يفتح كلينيك مستشفى يعني عيادة عشان خاطر يعيد فيها بكارة ال- الحريات كل يوم عشان خاطر يلاقوهم صاغ سليم في اليوم التالي مشكلة مصيبة مصيبة لكن نشكر الله الذي أنعم عليك بهذا النور وهذه النعمة وهذا مثال أحبائي المسلمين عشان تشوفوا النور اللي بينور حياة الإنسان احنا مش بندعوكم علشان خاطر تسيبوا الاسلام وتيجوا للمسيحيه لا احنا بنشاركك كيف يتعرف الانسان على المسيح على المسيح لان المسيح هو مركز الدائره في حياتنا ومسيحيه بلا تبعيه للمسيح ليست ديانه على الاطلاق لكن الموضوع هو اننا نتبع المسيح الذي فدانا واشترانا شكرا ليك عزيزي الفاضل سيفد باي جريس وربنا يستخدم اختبارك نور ونعمة لكثيرين يحظوا حذوه آمين امين شكرا يا استاذ غنى اعزائي المشاهدين اعزائي المتواجدين في غرفه الباو توك الان سيتم الحديث عن قوه الله فخر الرسل جهاله الهالكين سنتكلم عن صليب المسيح سيتفضل جناب القمص بالكلام عن صلب المسيح
صليب المسيح امين زي ما قلت حضرتك كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله قوة الله إزاي؟ قوة الله للخلاص لأن خلاص الإنسان إنسان ضعيف ما يقدرش يخلص نفسه لكن بالصليب صار خلاص للضعيف فهو قوة تعطى للضعيف قوة خلاص ونجدة عشان نتكلم عن صليب المسيح وانا عارف ان الصليب عند المسلمين جهاله وبالرغم من هذا زي ما قال بولس الرسول انادي بالصليب لليونانيين جهاله ولليهود عثره مش بس لليونانيين وأيضا للمسلمين جهالة بل وعثرة كمان الاثنين سوا جمع الاثنين لكن الصليب هو نقطة الخلاص يا أحبائي بدون صليب لا خلاص وعشان كده احنا رغم انهم بيقولوا لنا يقولوا لنا ازاي انتم متمسكين وتفتخروا بان الهكم مصلوب ده عار ده لما الاسلام يقول رفعه ولم يصلب ده فخر ليكم المفروض ان كنتوا تفتخروا والمتشكرين فخر مرزول مش مطلوب غير مقبول لان الصليب هو محور الخلاص واذا ضاع الصليب من المسيحيه ملهاش لزوم لأن المسيحية فداء وخلاص إزاي بقى الموضوع عشان نفهمه برضو حتة حتة و... وببساطة معهودة دايما أحب أبسط الأمور ولكن ليس تبسيطا مخلا فنبسط الأمور ونركز أنا بحب أركز كده ك- زي مدرس لأن طبيعتي مدرس في البداية قبل ما أبقى كاهن فالله استخدم هذه الأمور للترتيب والشرح والتنسيق عايز اتكلم عن اربع حاجات عشان نفهم موضوع الصليب اول حاجة الخطية الخلقة اسف الخلقة تاني حاجة الخطية تالت حاجة العقوبة عقوبة الخطية رابع حاجة الفداء اللي عمله الصليب الخلقه ربنا خلق آدم ووضعه في جنة عدن خلقه على أعظم صورة وأحسن مثال يقول على صورة الله خلقه إيه الكلام ده فين في سفر التكوين اصحاح واحد آية 26 27 على صورة الله ده كلام ده يتقال ايه على صورة الله دي لا ما تزعلش ما تخافش الكلام ده موجود في صحيح البخاري أيضا كتاب الاستئذان باب بدء الأذان حديث قدسي بيقول عن أبي هريرة عن النبي خلق الله آدم على صورته ازاي يا عم اسأل بقى مش بتسأل احنا عندنا الإجابة على صورته لكن شوف الإجابة برضه عندكم تبقى شكلها ايه اسأل اي شيخ من الشيوخ اللي يعجبوك اللي ماليين الاذاعات والقنوات الفضائية اسألهم لكن احنا عندنا خلي الكلام ده في سرك يعني واسأل بس وتخلي الكلام ده في سرك على صورته مش في المناخير والعينين والودان لا على صورته في العقل الله عاقل والإنسان خلقه عقل في الروح الخالده الإن... الله خالد وخلق الإنسان بروح خالدة في الكيان المميز والله كائن مميز موجود فخلق الإنسان له وجود مميز هم دول الصفات الذاتية لله ونظيرها صفات ذات- ذاتية للإنسان ومن هنا كان الإنسان يحاكي الله وعلى صورته له وجود حقيقي وكيان مميز له روح حية خالدة له عقل ناطق بالكلمة فده على صورته خلاص طاهر قداسة بعدين بيدخل النقطة الأولانية خلقة الإنسان على أسمى صورة النقطة الثانية الخطية الخطية اللي دخلت إلى الإنسان الطاهر أفسدت كل شيء ازاي دخلت الخطيه ببساطه جه الشيطان وقال لادم بس ما قدرش يروح لادم الاول راح لحواء مراته مش لانها ناقصه عقل ودين لا سيبك من الكلام ده لان سهل لانه سهل التاثير عليها فراح لها الشيطان قال لها وربنا خلقكم وقال لكم ما تاكلوش من الشجر ده كله قالت له لا ازاي ما اكلش ازاي ناكل من كله ما عدا شجره معرفه الخير والشر لا ليه بقى قالت له لأنه قال يوم تأكل منها موتا تموت قال لها لا اوعى تصدقيه لن تموت ودي أول ضربة في آه، حياة الإنسان إنه يفصله عن ربنا اوعى تصدق ربنا أول ضربة عشان كده جاء محمد ليطعن في الكتاب المقدس بنفس الشيء يقول لك اوعى تصدق الكتاب المقدس ده محرف تماما كما فعل الشيطان مع حواء وقال لها لن تموت اوعى تصدقوا ربنا فدخلت الخطية إلى حواء وآدم وابتدوا ان هم يشوفوا نفسهم عريانين وقعدوا يحطوا ورق الشجر الكلام ده موجود ايضا في القرآن في سورة البقرة آية 35 إلى 38 يقول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أي المخطئين فأزلهما الشيطان عنها أي أبعدهما عن الجنة فأخرجهما مما كان فيه هذه الخطية دخلت إلى العالم بهذا الشكل والخطية لابد أن يكون لها عقوبة يبقى عندنا الخلطة خليك معايا خطوة خطوة الخلطة ها الخطية اللي أفسدت الخلطة ها والعقوبة اللي تستحقها الخطية لأن الله قال لآدم يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت لأن أجرة الخطية هي موت وفعلا القرآن لما خد القصة ديت من الكتاب المقدس خدها مع تغيير شوية في الألفاظ لكن المعاني واحدة فيقول في سورة البقرة أيضا قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو اهبطوا ادي الحكم والعقوبة ابعدوا من حضرتي موتا تموت يعني انفصال عن الحياة اهبطوا هو مش كان ادم وحواء بس يقول لهم اهبطوا اهبطوا ده ايه ليه بيكلموا بصفة الجمع يقول اهبطا مش اهبطوا بيفسرها بقى الامام النسفي وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو المراد هما اي ادم وحواء وذريتهما يتحملوا نفس العقوبة لأن لما يطلعوا من الجنة هيخلفوهم في الجنة مش هيرجعوا للجنة في ناس يقول لك ايه لا طب وذنبهم ذنب ذريتهم ايه ما هم اخطأوا يبقى خدوا العقوبة لكن ذريتهم لا ما لهمش ذنب طب يا حبيبي الفاضل لو الذرية ما لهاش ذنب ما رجعهمش ليه الجنة تعرف تجاوب لي قول بقى للحضرات المشايخ وفقهاء الدين ان كانوا هم دولت لم يعاقبوا في ذريتهما ما خدتش العقوبة طب ما رجعهمش للجنة وهنخلي ادم وحواء بره بس وندخلهم هم الجنة ما فيش اللي طلع ما يخشش الا بالفداء زي ما هيجي الكلام آه الاتي اهبطا منها جميعا هم وذريتهما سورة طه قالت كده طيب يبقى دلوقتي اتكلمنا عن الخلقة في أحسن صورة ومثال زي ما قال في سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم حلو دخلت الخطية خطية عملت إيه فصلت الإنسان عن الله وهي العقوبة طب بعدين الله المحب اللي خلق الإنسان بدافع من حبه هيسيب الإنسان يهلك يقول غلط خلاص سيبه في داهية بقى أدم غلط يروح في داهية لا مش اب هو الاب برضه كده يعمل مع اولاده ده اب حنين حتى لو ابنه غلط برضه هيروح ويصلحه ويعلمه الصح ايه محدش ابدا يتضايق من ابنه الناس بتبص لله مش بنو... مش على انه اب الناس العيب الاسلام بيبص لله على انه قاضي ديان جبار حاكم مضل لكن احنا عندنا في المسيحيه الاله ابونا عشان كده بنقول اب الاب المحب هل يترك ابنائه للهلاك الابدي والعقوبه الابديه مش ممكن ففكر في حل عادل ليرحم الانسان تاتي هنا العقوبه ان الله عاقب الانسان لكن تاتي هنا الرحمه وتقول طيب نعمل ايه ما احنا لازم نرحم الانسان لان ده قلب اب طب ايه الحل الحل ان نوجد نوجد فداء ومن هنا اتت فكره الفديه الفداء وأول آدم وحواء ما طلعوا من الجنة الله صنع لهما ثياب من جلد وغطى عورتهما جاب منين الجلد ده بذبيحة بفدية عشان يرمز إلى الفداء وطول العهد القديم بيقدموا خرفان فدية عشان يرمز إلى الفادي العظيم المسيح وإبراهيم لما الله أراد أن يمتحنه في ابنه سيبونا من حكة آه، إسحاق ولا إسماعيل دلوقتي آه، يعني دي مناقشة جانبية ولو أن عندي برهان من ال- الكتب الإسلامية عن أنه كان إسحاق بدليل الخطاب الذي وجد في الكعبة مكتوب كده من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله لكن خليهم يقولوا إسماعيل وغير إسماعيل يعني مش مشكلة وإسماعيل لو كان اتذبح ما كانش فيه مشكلة لكن بابنك الذي له الوعد هو ده الأساس وهو ده المهم واخد بالك فنيجي للفداء الفداء لابد ان يكون هناك فديه زي ما حصل مع ابن ابراهيم فديه وفديناه بذبح عظيم حلو ايه الذبح العظيم ده لا كبش ذبحه طب هو الكبش فديه عظيم ده عظيم دي من اسماء الله الحسنى يبقى خروف عظيم هيعملوه اله بقى ولا ايه لكن ده كان رمز الى المسيح محمد بيكتب كلام وهو مش فاهمه مش عارفه فديناه بذبح عظيم لان اليهود اللي هو عاش وسطهم كانوا منتظرين الفادي العظيم فقال لك فدية عظيم ما خد القصة ب- ب- ب- باللي فيها من غير ما يدرك فدي عظيم وابو محمد نفسه ما حصل له فدية كما يحكي تحكي السيرة النبوية لما جده ما كانش عنده عيال وبعدين ندر لربنا انه لو جاب عشر عيال هيدي واحد منهم لربنا فخلف العشر عيال وبعد كده عمل قرعه فوقعت على عبد الله ابن محمد ابو محمد ان هو يقدمه ذبيحه فجه يذبحه قامت قريش لا لا لا احنا نفديه فراحوا لواحده عرفه عشان يفدوا فقالت لهم انتوا بتفدوا بايه الفديه عندكم قالوا بعشره من الابل قال طيب نعمل لكم بقى القرعه رمت القرعه طلعت اللي يذبح عبد الله قريش قال لا لا لا نزودها خلوها 20 ابل رمت ال- القشاط فطلع على عبد الله لا لا لا نزودها 30 40 والقشاط يطلع على عبد الله 50 60 والقشاط على عبد الله 100 وصلت ل 100 طلع القشاط على مين؟ على الابل فصرخت قريش وهللت وقالت الله قد قبل فداؤك يا عبد المطلب فدا عبد الله طب تقف- قابلين الفدا ومبدا الفدا وتيجي بقى فداء الانسان وما تتقبلش الاهم ازاي بس العقل يركبها ازاي يا احبائي فكروا بالعقل شويه وانتوا توصلوا للحقائق انا بدعوكم انكم تعملوا بالعقل اللي ربنا اداهولكم لا اكثر ولا اقل فمبدا الفداء موجود في المسيحيه واليهوديه والاسلام في سوره الصفات وفديناه بذبح عظيم طب بعدين لا ده كل دي رموز الى الفادي العظيم المسيح اللي هو الله ظهر في الجسد وقدم على الصليب مات الجسد فداء بقيمة الله اللي رفع قيمته عشان كده عندنا آية في الكتاب المقدس بتوضح أن الإنسان الذي آه، مات عن الجميع فالجميع إذا ماتوا إن كان واحد يموت عن الجميع فالجميع إذا ماتوا وده مبدأ الفداء والمبدأ ده نفسه يا أحباء المسلمين موجود في القرآن بنصه إيه؟ كلام لا ينطبق الا على المسيح الفادي ازاي اهو طلعوا معايا كده لو عندكم المصحف سورة المائدة آية 82 تقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إيه ده ده الفداء من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وبني إسرائيل بالذات اللي يقتل نفس ما قتلتش نفس تانية قتل نفسا بغير نفس لأنه عينا بعين وسنا بسن ونفسا بنفس فاللي قتلوه من غير ما يكون قاتل حد تاني يعني شخص بريء ها وبغير فساد في الارض يعني ما عملش شر وخطيه والمسيح هو الوحيد اللي ما عملش شر ولا خطيه في الارض فكانه قتل الناس جميعا ده الفداء مات واحد بدل الجميع ده شوف بقى الايه صح ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا يا سلام مين اللي مات وقتل وهو بريء واقيم بعد ان قتل يا احبائي المسلمين القران بيتكلم عن الفداء بوضوح واحنا هنفهم بتاعت وما قتلوه وما صلبوه التانية ديت لكن هنا كلام عن عملية الفداء بالظبط تاني من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وفي الأحاديث يرينا أن محمد أيضا مؤمن بمبدأ الفداء وضحى بكبشين أملحين كتاب فقه اللغة جزء واحد صفحة 711 وفي كتاب مشكاة المصابيح صفحة 42 أن النبي قدم ضحى النبي بكبشين أملحين وقال اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي فداء لكن هل الخروف يقبل فداء عن الإنسان بقى لما واحد يجي بعد ما يقدم ضحية وخروف ويقول الحمد لله احنا ضحينا النهاردة انا ضحيت عن نفسي ضحيت بايه ايه اللي فداك يقول لك الخروف فداك خروف اهلا استاذ خروف اشتمني يعني مش انت اللي بتقول يا ابني ان قيمتك خروف وقدمت الخروف بدل نفسك دي فدية رخيصة جدا الانسان قيمة غالية عظيمة لا يفديها الا شخص عظيم زي المسيح فدي عظيم فداء عظيم هذا هو المسيح عزيزي المسيح اساسا الصليب ده صليب حب صليب خلاص عشان خاطرك هو كان يعني المسيح مزاجه ان هو يجي ويتصلب ويموت كده الم- المزاج لا ده من اجل الفداء من اجل الخلاص الامر الغائب عن ذهن المسلم ليه مش عشان خاطر ان هو بيفكر بعقله لا عشان خاطر متربس عقله قالوا له لا تسأل عن اشياء ان تبدى لك تسئكم فهو زي بالظبط الاخ saved saved by grace قالوا له تربس مخك ما تربسش مخك فتح عقلك اللي ربنا اداهولك وافحص بنفسك وشوف الكلام ده مداه ايه لانه بيقول كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره سؤال بلا جواب كيف ننجو لا يمكن النجاة لو أهملت خلاصا هذا مقداره يعني لو أهملت محبة الله وفداء المسيح مسكين وعشان كده يمكن الرب ادالك هذه الفرصة انك تسمعنا سواء على الهوا دلوقتي في الروم من خلال بلتوك او على الاثير من خلال التي في علشان خاطر فرصة ربنا بيتيحها ليك وبيقدمها لك ان تسال وتعرف انا ما بقولكش لازم تقبل والا هنقتلك بالسيف لا افحص وافهم وفكر وراجع نفسك واسال اي شيخ في الدنيا لما تاخد آه، آه، هذا الكلام اكتبه عندك او سجله واسال فيه وشوف هيقولوا لك ايه ولو كلام مقنع ليك اهلا بيك عرفت طريق الخلاص اهلا وسهلا لاننا نعلن من على منبر الجلجثه حيث صلب المسيح ومن فوق هذا المنبر نعلن خلاص المسيح وحبه لك ولكل انسان كما احبنا وفدانا امين آمين شكرا جناب القنصل أخي وأختي المسلمة تقولون أنه قد رفع ونقول كما هو مكتوب وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم هناخد دلوقتي الأسئلة أدمن الرب يبارك حياتك نبتدي بأول سؤال
شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا على الموضوع آه، الجميل ده وزي ما الكتاب بيقول كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن مخلصين فهي قوة الله وهم فعلا اخواتنا المسلمين بيعتبروا ان ده عار علينا ان احنا نفتخر بصليب المسيح آه، Life TV 10 معاكي المايك اتفضلي
آه، شكرا ليكي Life TV 9 آه، شكرا ليكم جميعا سلام المسيح للجميع آه، اهلا بكم مره اخرى الحقيقه آم، السؤال اللي جاني آه، بيدل على انه آه، اخواننا يعني آه، لا يتقبلوا ان هم آه، ورثوا الخطيه من ادم وانه آه، ادم اخطا خلاص يعني يتحمل هو خطأه آه، السؤال بيقول لحضرتك يا آه، قدس أبونا ماذا تقصد بخطايا ذرية آدم ماذا تقصد بخطايا ذرية آدم آه، شكرا وشكراً جزيلا لمايك معك.
وطبعا آه، احبائنا المسلمين ب- بحسب ما آه، تسجل في مخهم ان آه، ادم بس مسؤول عن خطيه نفسه وملوش دخل بالذريه زي ما قلنا قبل كده لو كان الذريه ملهاش دخل ولم ترث العقوبه يبقى ما رجعوش ليه للجنه من يوميها وكان ريحوا الدنيا دليل انهم ورثوا العقوبه انهم موجودين على ارض الشقاء والتعب ولم يعودوا الى جنه عدن الى الان ده اكبر دليل لكن برضه هجيب آه، دليل من آه، ال- آه، الاسلام واكبر دليل هو حديث الترمذي عن ابي هريره عن النبي يقول جحد ادم فجحدت ذريته أها جحد آدم فجحدت ذريته ده النبي بيقول كده ونسي آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته ورثوا شوف بقى الحتة القوية اللي جاية بقى وأخطأ آدم فأخطأت ذريته مين بقى يقدر يقف قدام عايز تنكر ال- الحديث آه، النبوي انكره تبقى فرصة لكن لو انت معترف بالحديث قدامك الحديث النبوي اهوت اخطا ادم فاخطات ذريته وشكرا جزيلا يا ادمن شكرا الرب يبارك حياتك آه، أدمن لو سمحتي السؤال التالي
آه، شكرا يا احمد شكرا يا بونا اتفضلي Life TV 7 معاكي المايك
آه، شكرا آه، آه، السؤال اللي جانا آه، السؤال بيقول آه، إذا كان الله غفور رحيم ايوه آه، فالإنسان ممكن بمجرد توبته ربنا هيغفر له. مش كده برضو ولا إيه؟ شكرا جزيلا اه سؤال برضه بيورد وبيجي لنا ومظبوط زي ما بيقولوا كده آه لكن هم اتكلموا عن جانب واحد للتوبه لما بيتوب ده جانب لكن مش ده كل المطلوب لانه ليس بالتوبه وحدها يخلص الانسان التوبه جزء وجانب من جوانب الخلاص لكن يتم الخلاص بالجانب الاخر وهو ضرورة الفدية أو الضحية أو الكفارة والدليل من القرآن أنا عايز أحبابنا المسلمين بس ياخدوا مذكرات بالكلام ده ويكتبوه علشان خاطر يدرسوه على رواقة ويسألوا فيه آه، العارفين سورة المائدة آية 89 يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم اللغو في أيمانكم يعني الحلفان الغير المقصود ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان يعني لما صدق العمد والإصرار ويحلف آه، بعمد يعني طب وبعدين دي خطية ايوه ما هو هيؤاخذكم يعني هيعاقبكم آه، طب والحل ايه؟ آه، استنى الحل استنى الحل في نفس الآية فكفارته آها وصلنا للكفارة دي حاجة جميلة أول مبدأ موجود فكفارته إيه إطعام عشرة مساكين و و و و أو أو إلى آخره يعني في كفارة ويدي طعام طب ليه ربنا ما غفرش الأيمان من غير حكاية الطعام وللمساكين ما كان واحد حلف عن عمد وبعدين يقول له انا تبت يا رب اليك اغفر لي يقول له خلاص برافو روخ سلام يا عم ما ينفعش لكن في كفارته كفارته ايه لا ده في اكتر من كده بقى لو كانت الخطيه كبيره كده ومجعلصه في سوره التغابن ايه تسعه يقول ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ها راجل خاطي وشرير وامن بالله وعمل صالحا يحصل له ايه يكفر عن سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار مين اللي يكفر ده هو بقى يكفر ويكفر ازاي لا مش هو دي الحكايه ده بقت كبيره قوي يفسر هذا الكلام آه، المفسرون ويقولون أن الله هو الذي يكفر عن سيئاته طب وربنا يكفر عن سيئاته ازاي هيطعم مساكين هيذبح له خروف هيجيب له فدية عظيم اه يجيب له فدية عظيم وهو المسيح الذي يكفر عن السيئات هذه الآية اقرأوها في القرآن تجدوها انها بلسان الله يقول يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار آه اذا العمليه ما هياش انه يتوب وخلاص لازم فيه كفاره لازم فيه فداء والفداء العظيم هو المسيح امين امين شكرا يا استاذ بونا ادمن لو سمحتي السؤال اللي وراه
آه طيب شكرا آه، Life TV 9 الرب يبارك حياتك واهلا بالاستاذ احمد مجددا أهلا وشكرا بك.
لابونا زكريا لاجل هذه المحاضره الرائعه يعيش آه الحقيقه في موضوع الصلب يا استاذ بنا آه هناك آه سؤال آه، من الاحباء المسلمين وهو ربما السؤال الذي يتكرر وسمعناه منذ نعومه اظافرنا يعني وما زال يتكرر من احبائنا المسلمين حيث يقولون آه انتم تقولون ان المسيح قد صلب ولكن القرآن واضح يقول أنه لم يصلب ولكن شبه لهم فما هو آه، رد قدسكم شكرا والمايك معك يا أدنان أشكرك يا عزيزي الفاضل آه، وده سؤال وجيه طبعا بيفرض نفسه آه، لأن الآيات ال- في القرآن بتقول وما صلبوه وما قتلوه يقينا ولكن شبه لهم فهم طبعا عايزين يفهموا إيه العملية دي إيه إيه وضع الآية دي ولا بد إن إحنا نجاوب عليها شوف الآية دي تفحصها وياي تعالى بينا نفهمها ولكن شبه لهم شبه لهم إيه شبه لمن كما يقول الرازي شبه لمن شبه لهم انهم طلبوا المسيح ولا شبه لهم الرجل اللي وقع عليه شبه المسيح احتار المفسرون في هذه الآية فشوف يا عزيزي اختلاف المفسرين في كتاب جامع البيان صفحة 12 إلى 16 يقول ايه ان الله القى شبه المسيح على احد الحواريين ويدعى سرجس ادي واحد احد الحواريين واسمه سرجس والحقيقة الواحد بيقرا في الكتاب المقدس يدور على واحد من الحواريين اسمه سرجس ما يلاقيش طب بلاش حواريين يدور على مخلوق في الكتاب المقدس من التكوين للرؤية ما يلاقيش سرجس دي سرجس دي جابوها منين ما تفهمش طيب ده هم بقى أدرى بقى اللي جم بعد 700 سنة أدرى بالكلام وقيل أن الله ألقى شبه المسيح على يهوذا الذي أسلمه لليهود يبقى سرجس ويهوذا طيب وقيل أن الله ألقى شبه المس... أيوة على يهوذا دي أنا ما انساش ال- المناظرة اللي عملها ويانا الشيخ مازن جابوا لي الشيخ مازن وقالوا لي ده بقى إيه ده مفتي هيفتي لك تمام قوي فقعد يقول لي ان اللي اتطلب يهوذا ما هوش المسيح قلت له ازاي قال لي البرهان عندكم في الكتاب قلت له فين يا عم قال في المزمور الثاني والعشرون قلت له يا عم مش العشرون يا حبيبي مش انت فقي وخريج ازهر جايبينك شيخ طب ما يبقاش اسمه في العشرون ده في دي تجر بيتكم مش بس العشرون اسمها في الإصحاح الثاني والعشرين فوت له دي ماشي قلت له ايه عايز تقول ايه قال شوف يا عزيزي مكتوب عندكم اهو المسيح بيقول اما انا فصلبوه قلت له فين ديت يا عم قال عندك قدامك اهي اما انا فصلبوه هو يا سلام ايه الفتاكه ديت يا عم جبتها منين؟ الموجوده قلت له طيب يا حبيبي انت اتخرجت من الازهر؟ قال ايوه قلت له انت معاك الشهاده الابتدائيه؟ انت يا عم بتعرف تقرب انت بتعرف تقرا ده القرايه ما بتعرفهاش يا ابني مكتوبه اما انا فصلاه مش فصل ابوه لأن الواو مكتوبة بالقديم صلاة بالألف ألف مكسورة كده عليها واو عليها واحد فقال لك أما أنا فصلاه أما أنا فصلبوه هو يهوذا يعني شيء غريب للغاية شيء مضحك يهوذا وقيل أن الله ألقى شبه المسيح على أحد جنود الرومان يبقى سرجس يهوذا أحد جنود الرومان وإيه كمان وذكر الإمام البيضاوي أنه قيل تيطاوس اليهودي أب أب أب أب أب أب أب أب. تيطاوس اليهودي أيوة طب وغيره كمان إيه وقيل أن الله ألقى شبه عيسى على إنسان آخر يا عيني عشان تصطاد بقى زي ما تاخد شوفوا خمس أقوال سرجس يهوذا جندي روماني تيطاوس اليهودي إنسان آخر وعندما يختلف أقوال الشهود تسقط القضية عندما تختلف أقوال الشهود تسقط القضية صح لا لما يرسوا على رأي يبقوا يجوا يقولوا لنا الكلام بتاعهم دولت مكتوب في كتاب جابع البيان ثم هل ربنا كان محتاج إلى هذه التمثيلية علشان خاطر ينقذ المسيح طب ما هم ماشيين كده في موكب الصلب ويجوا يطلعوه على الصليب يحطوه على الصليب يجي طالع لفوق بدل ما ايه ما يتصلب ويبقى قدام الجميع والكل يأمنوا بيه ثم انه لماذا يستبعدوا من المسيح ان الناس ممكن يقتلوا المسيح ليه طب ما القرآن بيقول انهم قتلوا النبيين بغير وجه حق بغير حق في آية آل عمران 112 ويقتلون الأنبياء بغير حق وفي سورة البقرة اتكررت نفس الحكاية وفريقا استكبرتم وف... ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون لما أرسلنا إليكم موسى وعيسى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ففريق استكبرتم ففريقا كذبتم كذبوا موسى وفريقا تقتلون قتلوا المسيح ما القرآن بيشهد بكده الغى وجه الغرابة ربنا يدي فهم ومعرفة للنفوس كلها لتخلص تفضل آه يا ريت نكتفي بهذا القطر علشان خاطر نقدر آه ناخد فرصة آه للتأمل امين يا إيه استاذ رأي حضرتك البرنامج بيتسع لكده لا مفيش الحقيقة وقت فبنعتذر للموجودين وتقدروا تبعتوا أسئلة حضراتكم لأتسابونا وهو هيرد عليها لاحقا آه، نشكركم على المشاركة بتاعتكم والآن سنسمع آه، سنستمع إلى آه، لمحة روحية عن محبة الله من آه، الكتاب المقدس امين في آه، سفر المزامير اصحاح 91 يقول لانه تعلق بي انجيه أرفعه لأنه عرف اسمي يدعوني فأستجيب له معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي ربنا بيقول بكل الحب اللي يتعلق بيا واللي يمسك فيا انا هنجيه خلص انت متعلق في مين يا عزيزي الفاضل انت متعلق في الهوى انت متعلق على الشاية ولا متعلق على صخر الدهور الرب الاله ماسك فيه تعلق بي انجيه قل له يا رب انا بتعلق بيك قل له- قل له يا رب انا ماسك فيك قل له يا رب ماليش حد غيرك انا جاي لك انت رجايا انت املي انت صخرتي انا متمسك بيك انت خلاصي انا متمسك بيك يا رب وربنا مش ممكن ابدا هيخزيك كلم ربنا بالعادي كده والبلدي كده يا ابني كلمه بالعادي كلميه يا بنتي الله ابوك وابوكي كلمه بالبلدي بلاش قوام وعاد لكن العمليه انك انت تتكلم مع الله بهدوء تتكلم مع الله وتاخد وتدي وياه ببساطة عليه زي انا ما بتكلم وياك كده بكلم ربنا وانت زي ما تتكلم مع اخوك تتكلم مع ربنا ده عام قول له يا رب انا متعلق بيك انت قلت تعلق بي انجي وانا يا رب ملياش حد غيرك انا بتعلق بيه نور عيني عشان اعرفك نور ذهني عشان خاطر ادركك نور قلبي عشان اؤمن بيك فين يا رب الصح وفين الغلط فين الطريق اللي انا اسلكه واسير فيه علمني طريقك يا رب امسكني بيمينك ولا تتركني لانه مكتوب تعلق بي انجيه ارفعه لانه عرف اسمي جرد انك انت تعرف اسم الله وتتعرف عليه وتختبره في حياتك عندئذ ينجيك ويرفعك يدعوني فاستجيب له عمر ربنا ما بيخزي انسان لكن يستجيب ليه عمر ربنا ما يسد ودانه عن اي انسان لكن يجيبه قال اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم من يقبل الي لا اخرجه خارجا يدعوني فاستجيب له شوف اللي جايه معه انا في الضيق ربنا ما بيتركش ولاده ابدا الله معانا في وسط ضيقتنا الله معانا في وسط مصايبنا الله معاك في وسط مشاكلك الله معاك في وسط المرض الله وياك في وقت الحزن والضيق معه انا في الضيق يعمل ايه انقذه وامجده انقذه وامجده الله مستعد ان ينقذك ينقذ حياتك من الغرق ينقذ حياتك من الجحيم ينقذ حياتك من النار الأبدية ينقذ حياتك من الثعبان الأقرع واللي لابس باروكة ربنا مستعد إن هو ينقذ حياتك ويخلص نفسك من طول الأيام أشبعه ترى أياما حلوة وسعيدة وأريه خلاصي أنت مش شايف خلاص الرب فين هيوريهولك بس انت قول له ارني يا رب خلاص عرفني يا رب طريقك انا يا رب قدامك عايز اعرف قلبي مفتوح ليك اتفضل وحل فيا يا رب الان لانك غفرت خطاياي ودبرت الفداء لنفسي فانا بقبلك اقبل ربنا الان يا ابني يا ريت تقبل ربنا الان يا ريت اذا كان ده فعلا وقت قرارك الحاسم اوعى تضيع الليله ديت واليوم ده قول له يا رب انا بقبلك في حياتي مخلصا لنفسي وفاديا الرب يباركك ويعينك ويساعدك واسمع اخبار طيبه عن التائبين والراجعين الى الله امين آمين آمين شكرا جناب القوم زكريا بطرس ربي يبارك حياتك